قلب داود وتلاحظوا ان في ثلاث او اربع ايات فيهم كلمة قلب اول اية دي هندرسها في القصة اللي جاية قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة ساول فقال لرجاله حاشا لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي بمسيح الرب فأمد يدي إليه لأنه مسيح الرب هو في آيتين تاني في صمويل 13 يقول انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه وبعدين يقول لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فينظر إلى القلب داود حياته طويلة ومليانة قصص جميلة فاحنا مش هنقدر ناخدها كلها هحكي بسرعة أجزاء من حياته بعدين أدخل على القصة اللي هندرسها النهاردة سوا أو دلوقتي سوا تبتدي حياة داود وهو شاب صغير يعني معتقد انه كان 16 سنة او في الحدود دي شاول الملك انا افكركم بالحكاية انا عارف اغلبكم عارفها في الوقت ده كان انحرف عن ربنا يعني شاول بدأ حياته مع ربنا بتقوى باتباع بحب بعد شوية زاد عن ربنا فبقى متكبر وتطاول على الكهنوت بتاع صمويل النبي وما بقاش يفرق معاه ربنا وبقى عاوز رضا الناس وما بقاش بيسمع الكلام يعني فصمويل كان زعلان عليه قوي وبيصلي فربنا قال له كفاية صمويل شاول رفضني فأنا رفضته فلازم نشوف ملك تاني وانا هختار ملك حسب قلبي وخدوا بيت يسة زي ما هتدرسوا بكرة في مجموعات الدراسة الصبح واختار داود على غير توقع الكل لانه كان داود اصغر واحد في اخواته وما كانش يعني مرشح للحاجات دي خالص فضل داود ملك مع ايقاف التنفيذ يعني اترسم وقعد سنوات طويلة يعني ما حدش يعرف انه ملك وما خدش ملكه ولا حاجه بعد شويه جت حادثه جولياث انه وقتها كان واقع شعب اليهود او شعب اسرائيل مع الفلسطينيين وطلع واحد ضخم اسمه جولياث الفلسطيني وابتدى يعير شعب ربنا ويشتم ربنا فداود في الوقت ده كان بيزور اخواته كان اخواته كلهم مجندين فصعب عليه قوي الكلام وهاجت روحه يعني وتبرع انه يدخل ينازل يعني الراجل ده طبعا الناس اتضايقت في الاول واخواته لان اعتبروه يعني طالع فيها شايف نفسه لكن لان مفيش حد راضي ينزل المعركة دي شاول وافق ونزل داود زي ما انتم عارفين وبسلاحه الساذج البسيط كراعي غنم ضرب جولياث وهزمه وكانت نصرة جديدة لشعب ربنا على كل الفلسطينيين ساعتها وهم راجعين داخلين البلد بعد الانتصار كان الشعب بيسبح وبيرتل ووسط كلامهم قالوا انه قتل شاول الوف وداود ربوات فلما نسبوا الربوات الربوات عشرات الالوف لداود ونسبوا لشاول الالوف شاول اتغاظ لانه كانت يعني قلبه ضيق واعتبر انه ده تكريم لداود اكتر منه ومن هنا بدأت العداوة ابتدى بقى يحس ان داود ده نجم عمال يسطع وكل الناس بتحبه فخاف منه وابتدى يتربص بيه وناويله يعني وبدأ صراع طويل جدا بين داود وشاول عشرات السنين داود يهرب وشاول يجري وراه عشان يموته بأي طريقة فالنهاردة هنقرأ قصة أو هنبتدي ندرس قصة من قصص الصراع بين داود وشاول عشان نطلع احنا غرضنا الحقيقة مش دراسة تاريخ احنا غرضنا ان داود بالذات شهد عنه او له انه قلبه حسب قلب ربنا يمكن الوحيد اللي اتقال عليه التعبير ده عشان كده حتى ما سميناش المؤتمر حياة داود سميناه قلب داود والآية المهمة بتاعت لأن الله لا ينظر الى العينين لكن ينظر الى القلب دي عايزين تبقى هي اللي شغلانه طول المؤتمر يعني ربنا مش هيبص على عليك من بره هيبص على قلبك طب هيشوف ايه والقلب ده بنقيسه ازاي والقلب ده ايه اللي بيعجب ربنا فيه وايه الحاجات الوحشه اللي ممكن تبقى مستخبيه جوه القلب تضايق ربنا هو ده موضوع تاملنا الثلاث ايام ازاي الواحد يراجع قلبه وازاي يبقى قلبه في الاخر حسب قلب ربنا عشان يعجب ربنا يعني لأما الله لا ينظر إلى الوجوه يعني من بره مش بتاع مظاهر ربنا نقرا هنفتح اللي معاه عهد قديم صمويل الأول إصحاح 24 هقرا حتة وبعدين أعلق ولما رجع شاول إصحاح 24 صمويل الأول إصحاح 24 ولما رجع شاول من وراء الفلسطينيين أخبروه قائلين هو زي داود في برية عين جدي فأخذ شاول ثلاثة آلاف رجل منتخبين من جميع إسرائيل وذهب يطلب داود ورجاله على صخور الوعول وجاء إلى صير الغنم التي في الطريق وكان هناك كهف فدخل شاول لكي يغطي رجليه وداود ورجاله كانوا جلوسا في مغابن الكهف فقال رجال داود له هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب ها أنا ذا أدفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينك فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول ناخدها حتة حتة الأول قبلها كان في حرب بين شاول حرب تانية بينه وبين الفلسطيني الفلسطين كانوا سكان المنطقة ولغاية النهاردة المعركة شغالة بين الفلسطيني واليهود فكانوا آه دخلوا على الأرض بتاعة اليهود فشاول ساب موضوع داود شوية وراح يحاربهم ويطردهم لما خلص حربه مع الفلسطين رجع تاني يجري ورا داود هنا الكتاب بيقول داود ورجاله جم منين رجال داود وهو مش ملك داود لانه هربان بقاله سنين كل قطاع الطرق وكل المرفو... المرفوضين من المجتمع اتلموا عليه فاصبح آآ آآ يعني كل اللي حواليه شوية بلطجية و... واللي عامل عاملة وخايف من شاول او خايف من المجتمع بيهرب هيلاقي مين يحتمي فيه داود فأصبح داود اللي هو يعني انتوا عارفين كلمة داود يعني ايه يعني المحبوب المحبوب فأصبح داود المحبوب بتاع ربنا يعني اللي معاه كلهم بلطجية ودي طبعا كانت إشارة أو نبوة عن المسيح له المجد اللي هيبقى أشهر تسمياته محب العشارين والخطاء عارفين الفريسيين بقوا مطلعين الكلمة دي على المسيح لأنه الراجل بتاع الحرمية وهو محب العشارين والخطاة دي كانت معناها كده الراجل اللي بيقعد مع الحرامية فأصبح داود إشارة للمسيح طبعا انتوا عارفين ده بشخصه بحياته كان يشبه المسيح كتير عشان كده المسيح له المجد كانوا يقولوا له أصبنا يا ابن داود لأنه شافوا فيه داود اللي هم مستنيينه من زمان فاللي حوالين داود كانوا صعبين جدا ودي أول حاجة آه يمكن اتعلمها من قلب داود ان داود اللي عاشرهم ما كانوش ناس سهلين وما كانتش قلوبهم بيضة زي قلبه وكان فيهم حقد وكان فيهم غل وكان فيهم انتقام وكان فيهم شهوات وهنشوف احد الامثلة في الموقف ده ومع كده كان داود بنقاوته باتباعه بمحبته بيأثر فيهم وهما ما أثروش فيه وده أول يمكن تحدي يبان لقلب أولاد ربنا يعني احنا كلنا موجودين وسط عالم شرير اللي حوالينا مش دايما ناس كويسين لكن مين اللي بيأثر في التاني احنا اللي بنغيرهم ولا هم اللي بيغيرونا احنا اللي بنخليهم شبه حسب قلب الله ولا هم اللي بيخلونا حسب قلب الشيطان فأولا داود كانت المجموعة اللي حواليه مجموعة شديدة عنيفة بتوع حرب وكده كده يعني مستجوعين لأن أغلبهم هربانين مش سهلين يعني فبيقول جاء إلى صير الغنم التي في الطريق وكان هناك كهف فدخل شاول لكي يغطي رجليه وداود ورجاله كانوا جلوسا في مغابن الكهف برضه فكرة تانية عاوز أقولها واحد يسأل طب إذا كان داود قلبه حسب قلب ربنا ربنا ما خلصش القصة من بدري ليه ما كان ممكن يخلص على شاول من بدري أو في أي حرب من اللي فاتت وبدل داود بقى ملك يملك ويقعد على الكرسي بقى ويصلح الدنيا لكن داود يتعمل ملك ويفضل عشرات السنين هربان طب ليه يا رب هو انت اللي بتحب تعمل فيه كده يعني السؤال اللي ممكن الواحد يسأله لنفسه هو ربنا بيحبني ولا لا الكتاب بيقول اه طب مش باين ليه ليه الدنيا ملخبطة ليه في مشاكل ليه انا هربان ليه انا مش سعيد ليه الدنيا مش ماشية التساؤلات اللي ممكن كل واحد فينا يقع فيها حياة داود تؤكد لنا ان محبة ربنا ما تلغيش ابدا وجود المشاكل في حياته ومحبة ربنا مش معناها انه مش هتتعب في حياتك لا لكن معناها انه هيفضل وراك لغاية ما يدخلك السما ده المهم لكن كونك تتعب شوية في حياتك دي هو حاسبها كويس وعارف امتى يا داوود هتقعد على الكرسي طب ايه لزوم السنين دي كلها تفتكروا ليه سمح ربنا بالسنين دي كلها لداوود قولوا شوية عشان ما تناموش يعني البعض بيقول يمكن ساب فرصة لشاول يتوب ماشي يختبر داوود يعني ها بيدربه بيدربه في معنى جميل يقولوا الامتحانات مش لازم للنجاح لكن للتمرين يعني احيانا ندخل امتحانات ما ننجحش بس اكيد استفدنا ففي تجارب كتيرة تعدي علينا نقع في التذمر نقع في الغضب نقع في الرفض ن- آه، نبقى يعني رد فعلنا مش مناسب يعني كده انت فشلت في الامتحان معلش بس الامتحان ده مفيد لانه اكيد علمك حاجة او طلعك خطوة بس انت مش واخد بالك فالامتحانات الكتيرة قوي اللي دخل فيها داوود وهو هربان بعد ما اتعمل ملك دخل في امتحانات طويلة قوي يعني مفيش وقت نمشي معاه خطوة خطوة الحاجات دي خلت قلبه أكثر إيمانا وأكثر حبا وأكثر تعلقا بربنا بانت الحاجات دي فين في كمية المزامير اللي كتبها وهو هربان يمكن من أحلى المزامير اللي تقروها اللي عنوانها مرتبط بشاول في بعض المزامير لما تقروها في الكتاب تلاقي العنوان بتاع المزمور يقول لك لما كان هربان من شاول تلاقي المزمور ده عمال فيه مشاعر جميلة قوي يا رب انقذني يا رب انا ملياش غيرك يا رب انا صغير يا رب انا محتاج يا رب سامحني يا رب ارحمني كلمات كلها واحد تعبان ومتضايق ومالوش غير ربنا الحاجات دي لما بنقولها في المشاكل بنحس بيها هو قالها بقى وهو عايشها فعلا المزامير دي طلعت وليدة التجارب واحنا كمان نفتكر ان اقوى صلوات في حياتنا كانت الصلوات وسط التجارب هتلاقوا اكتر فترة الواحد فيها ممكن يقرب من ربنا لما تبقى فيه ازمات عشان كده يعني مش مفروض نزعل من الازمات وبرضه مفروض ناخدها بالذوق وما نستناش الازمات ونمشي كويس لكن ما نقلقش لان وجود تجربة او ازمة معناه آه، يعني خطوة لقدام معناه نقاوة قلب اكتر معناه ربنا بيظبط القلب في حاجة غلط هو عاوز يظبطها فسمح بالتجربة والتجربة دي لازم ليها بركة عشان كده معلمنا يعقوب يقول احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا والصبر يعمل كيت وكيت وكيت وتلاقي الحكاية كلها مفيدة في الاخر نكمل داود وهو هربان مع رجالته هم حاسين طبعا رجالته دول مخبرين يعني جواسيس فشاف فين شاول جايب جيش وطالع وراهم طالع معاه 3000 راجل هتعرفوا بعد كده ان عدد اللي مع داوود ما يجيش عشر الكلام مئات يعني حوالي 400 واحد في الوقت ده يعني ما ما فيش نسبة خالص للمعركة فلازم يهرب فداوود وهو هربان برجالته لقوا كهف كبير كده جوه جبل ودخلوا كلهم استخبوا جوه ربنا يشاء بترتيبه انه يكون الوقت غروب وشاول يقول يا جماعة انا تعبت من المشي انا شايف كهف بعيد هدخل فيه انام اريح ونكمل بكرة هو عمال يمشي في الجبال يدور على داوود وهو داخل عيشوا معايا الموقف ده بقى يعني احنا كلنا سوري يعني في التعبير الحرامية اللي مع داوود وكلنا جوه الكهف وشايفين شاول العدو اللدود اللي بقاله سنين مش مورينا النوم جاي على رجليه لوحده داخل علينا المغارة لوحده واحنا شايفينه لان احنا في الضلمة وبره نور فشايفينه هو مش شايف حاجة انتوا متخيلين معايا الكهف من جوه ضلمة فاحنا في الضلمة نشوف اللي بره اللي بره ما يشوفش فطبعا كل اللي يجي في بالنا ايه اخيرا يعني هو ده الوقت اللي احنا مستنيينه بقى دي متقشرة يعني الجماعة بره هيناموا كلهم العساكر بتوع شاور وعلى مسافة طبعا ما يصحش ده الملك هيسيبوه براحته في الكهف وهو هيدخل ينام ومش هيطلع له حس يعني مش هنضرب حتى يعني فالحكاية بقت مغرية جدا بالنسبة لهم ودول اساسا يعني محترفين قتل يعني فكلهم طبعا مالوا على داود قالوا له ايه خلي بالكم فقال رجال داود له هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب ها انا ذا ادفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينك يا ترى الكلام ده قاله ربنا لداود امتى احنا ما نعرفش الذي قال لك عنه الرب ها انا ذا ادفع عدوك ليدك لما ترجعوا للمزامير هتلاقوا المعنى ده كتير فيبدو ان داود كان بيشجع رجالته كل شويه يقول لهم انا معايا وعد من ربنا ان ربنا هيقف معانا لانه في المزامير كان يصرخ ويقول له رب انقذني وفي الاخر يسبح ويقول له رب اشكرك لانك انقذتني فكان عنده احساس ان ربنا لازم هينصره فكان يقول لرجالته عشان يصبرهم ربنا معانا وربنا لازم في الاخر هينتقم من اعدائنا وهيحط اعدائنا في ايدينا واحنا اللي هنملك فهم كانوا بيصدقوه فقالوا له بس يا سيدي اليوم اللي انت كلمتنا عنه وقابلتنا واصل اهي جايه سهله خالص وربنا فعلا حط الترتيب لو احنا خططنا 100 سنه مش هنعرف نعمل كده طبعا الكلام مغري ولو داوود موت شاول كلنا هنعذره ليه شاول لو طاله هيشرحه مش هيموته وبقاله سنين ثانيا داوود هو الملك الشرعي امام الله وشاول اصبح ملك مرفوض يعني مش بياخد حاجة مش حقه واخدين بالكم فالكلام شكله مغري قوي يعني لا ممكن قوي يبررها لنفسه واللي حواليه كلهم بيحبوه صحيح لكن تعبوا وروحهم سخنة يعني مش بتاع التسامح وكلام من ده فنشوف داود عمل ايه فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا يبدو كل اللي, اللي قدر عليه شاول مين طبعا انه مسك الرمح وخبط بس بدل ما يخبطه في قلبه خبطه في طرف جلابيته هو في 26 معلش نطلع اصحاحين كده وناخد حته صغيره لان القصه دي العجيب انها اتكررت تقريبا بنصها مرتين على مدى اكثر من سنه يعني وهو هربان حصل تاني السيناريو ده وبرضه حصل بقيه القصه فال 26 يقول ايه آه عدد سبعة بصوا يا جماعة فجاء داود وأبيشي إلى الشعب ليلا وإذا بشاول مضطجع نائم عند المتراس ورمحه مركوز في الأرض عند رأسه وإبنير والشعب مضطجعون حواليه هنا المنظر كان مختلف شوية هم نايمين في ساحة كده وتعبانين قوي لكن بالليل والناس كلها نامت وراحت في نوم عميق وداود ورجالته على على بعد أمتار منه فاتسحب هو وكان واحد من رجالته الكبار وابتدوا يمشوا وسط العساكر اللي نايمين وراحوا لغاية شاول عارفينه طبعا من زمان وبقى واقفين فوق راسه والناس كلها نايمه فبرضه وقع في ايده تاني ماشي آه نرجع تاني لان دي فيها تسامح ودي فيها تسامح نرجع ل 24 بس تبقوا تقروا انتوا 26 لوحدكم بعد كده فبعد ما قطع حته جلابيته برضه واحد مش عارف هو قطع جلابيته ليه هل مسك الرمح وتردد لان في 26 هتبان بعد كده انه تردد يعني كان كان بيفكر يعني يزقه دقه وخلصه ولا ولا هو قصد يقطع طرف جلابيته عشان يبقى معاه شاهد انه كان في ايده وسامحه وهبان بعد كده لكن العجيب في الآية اللي بعدها كان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول يعني إيه قلب داود ضربه آه يعني قلبه وجعه ليه قال ايه عشان قطع حتة من جلابية شاول دي بقى اللي هتخلينا نقف شوية قدام قلب داود صغيرين يعني ما اعتقدش فينا حد وصل الى هذه الحساسية في, في حسابه لنفسه او في مراجعته لنفسه ان يبقى عدو اللدود اللي لو طاله هيعمل فيه ويسوي ويبقى مجرد داود يقطع طرف جلابيته قلبه يلومه قلبه يوجعه ويقول ازاي نعمل كده طبعا الحساسية دي نابعة من حب شديد قوي لربنا ودي اول حاجة نشوفها في قلب داود ان قلب داود لا يعرف الكراهية لا يعرف الحقد ما يعرفش يغل ما يعرفش يشيل حتى لو كان اللي قصاده بي- بيكرهه فعلا بيكرهه عمى واللي اللي قصاده ده كان عاوز يموته وظلمه وافترى لكن هو ما بيعرفش يكره ما بيعرفش وهتشوفوا بعد كده يمكن يبقى لنا لقاء مع لما شاول مات ازاي داود بكى على شاول بكى بصدق يعني مش قال ح- اخيرا جت من ربنا لا ده بكى عليه كمن يبكي على صديقه فحصلت في اكتر من موقف ان اكتر من واحد عادى داود عاداه يعني بقى عدوه ولما مات داود مشي في جنازته اول واحد يبكي وب- و- وبقلب صادق حاجات عجيبة قوي قلب داود اللي ربنا قال ده حسب قلبي اول حاجة تبان فيه انه يحب اعدائه الحاجة اللي احنا كلنا بنقف فيها صغيرين يعني لما نقول التسامح نقول اهو بنحاول لما نقول التواضع نقول بنحاول لكن عشان تحب عدوك دي دي بتاعت المسيح ودي بتاعت قلب داود داود استطاع ان يحب شاول كان بيحبه صحيح وهتبان في اكتر من موقف عشان كده لما قطع طرف جلدته استكترها على نفسه صعب عليه جدا انه يعمل كده ضرب داود قلبه او قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول آية جميلة في العهد الجديد تقول كل من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ها، ذاك خطية له حد فيكم قلبه بيضربه لما يلاقي فرصة خير وما يعملش امتى الواحد فينا قلبه بيضربه تعالوا نراجع نفسنا ده يمكن لما يعمل مصيبة يعني تلاقي أخيرا قلبه ضربه يعني يعني لا يمكن لما يقتل شاول أنا يحس شوية لكن داود قلبه ضربه على جلالين ادي في اول فرق يخلينا يعني نحط داود كده مثل اعلى في الحته دي امتى الواحد فينا قلبه بيلومه امتى قلبك بي بيحكم عليك وبيزن عليك ويقول لك ليه عملت كده هل لما بتاثر في حق حد كويس هل لما آم، يعني تغلط بكلمه كويس هل لما ما تقصدش في حد يصعب عليه كويس لكن تقدر تحب لهذه الدرجة اما مجرد تقطع طرف جلابيت واحد يعني دستيل على طرف دستيل على طرف وهو مفتري وهو عدوك انت من غير ما تقصد بالبلد كده دستيل على طرف يوم قلبك يوجعك وتلوم نفسك الله يفرح بهذا القلب النقي عشان كده الكتاب يقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله يعاينون الله يعني يبقى عيني عينك يعني داود كان بيكلم ربنا زي كأنه شايفه كده عيني عينك عشان كده كلام المزامير كلام قوي لأنه كان طالع من قلب كأنه شايف ربنا مرة واحد من الآباء الرهبان الكبار تلميذ للبابا كيرلس قال المعنى ده وأنا كنت قاعد يعني قال أنا مش عارف ربنا بيحب المزامير بالذات ليه يبدو انه داود لما كان بيقولها كان بيقولها من قلب حلو قوي فاصبحت نغماتها وكلماتها ليها ذكريات عند ربنا او ليها طعم عند ربنا فلما كل واحد فينا يقولها يقول له ايوه سمعني سمعني كلام داود يعني يقول له ايوه ده ده انا بحبه فكرني بالمشاعر الجميله اللي كانت في قلب داود عشان كده نحس إن صلاة المزامير يمكن أقوى من صلوات كتير لأن المشاعر اللي كانت وراها كانت نقية جدا ومن قلب يحب الله جدا من قلب نقي فكانت غالية عند ربنا عارفين بالبلدي زي ايه لما يكون مثلا ليك ابن او اخ او صديق بيدلعك او بيقول لك بكلمة معينة انت بتحب تسمعها منه لما تلاقي واحد تاني ناداك بنفس التسمية تحس كده انك مرتاح له لمجرد انه ناداك بالكلمة اللي ليها طعم عندك فاهمين ازاي فكلمات داود لها كانت طعم عند ربنا فلما بنصلي المزامير ب- بالروح بيبقى يعني كأننا بنفتح السماء لأن ربنا بيفتح بكلام داود نكمل ونشوف حصل ايه قلب داود ضربه على قطع طرف جبة شاول فقال لرجاله ده داود حواليه رجالته وطبعا هم ما عندهم يعني مش في دماغهم ابدا ان ممكن الفرصه دي تروح تخيلوا معايا الموقف ده ناس بقالها سنين وشافوا الويل في الهروب ومتوقعين كمان ان هم لو داود بقى ملك دول بقى رجالته كل واحد ان يجلس عن يمينك والاخر عن شمالك فاكرين مين اللي عمل القصه دي هم يعقوب ويوحنا مش كده جت قالت لي بس بقى احنا داخلين اورشليم نتفق العيال دول مش معاك من اول يوم لازم يبقى لهم مناصب اللي انت مش عارفه بتطلبي ايه انا اللي هيبقى على يميني وشمالي هيبقوا ايه هيبقوا حراميه مسلمين انت مش فاهمه انت بتطلبي ايه لو انا اديتك اوكي ان واحد يبقى على اليمين واحد على الشمال هتشوفي عيالك مسلمين حواليها حراميه فقال لها انت مش عارفه بتطلبي ايه لكن ان كان على الكاس اللي انا بشربها هيشربوها هيجي لهم يوم ويشربوها فيعقوب كان اول رسول يستشهد ويوحنا كان اخر رسول يتألم ف... فهم طبعا منتظرين بقى ياخدوا مناصب فالطلب يعني موتة شاول دي ليهم كمان مش لداود بس فمفيش اتصال لازم تخلص عليه فقال داود فقال لرجاله حاشا لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي بمسيح الرب فأمد يدي إليه لأنه مسيح الرب هو نقف تاني عند الحتة دي حاشا لي أن من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي سيدي إيه رأيكم في سيدي دي ده الواحد لما يكون شايل من واحد من ورا ظهره يقول في أشعار مش كده يقول في كلام جميل ويكون بس يعني أثر معاه في مجاملة ولا يعني شايل منه شوية لكن داود بعد السنين دي كلها وشاول بيجري وراه عشان يموته لسه بيقول عليه مستكتر يقولوا باسمه يعني بسيدي سيدي لسه بتحترم شاول بعد ما عرفت ان ربنا رفضه لسه بتحترمه لسه بتقول عليه سيدي الملك او سيدي مسيح الرب والاعجب منه مسيح الرب يعني ايه مسيح الرب يعني ايه شاول مسيح الرب يعني ممسوح من قبل الرب ملكا وده حصل فعلا ان في اوائل ايامه مسح بالزيت وبقى ملك خلي بالكم ما احنا كلنا بقينا مسحاء في العهد الجديد عشان كده يقول علينا ملوك وكهنة ليه المسحة اللي جت على دماغ شاول وجت على دماغ داوود بالروح القدس هي اللي بيتمسح بيها كل واحد فينا في العهد الجديد في الميرون فكلنا دلوقتي ملوك وكهنة مقارنة بالعهد القديم فاهمين يعني احنا دماغنا بدماغ داوود وشاول كده على طول ليه لان احنا كلنا مسحاء ممسوحين بالروح القدس لكن في العهد القديم كان الممسوح ده ايه واحد وسط المليون لأن ده مختار عشان مأمورية حاشا لي من قبل الرب أن أمد يدي إلى مسيح الرب إلى سيدي مسيح الرب دي تعبر عن إيه مش بس المحبة فيها اتضاع شديد قبل القلب المنكسر والمتواضع لا يرذل الله وقلب داود كان متواضع فعلا عمر ما داود شاف نفسه كبير عمرو دي يمكن فيها مبالغه لانه مذكور له ثلاث وقعات كبار كل وقعه منهم بدات انه طلعت الحته الحلوه دي منه طول ما قلبك مكسور تبقى قلبك حسب قلب ربنا اول ما قلبك يتنفخ تبقى مش حسب ربنا شاول اللي ضيعه شاول في الاول كان حلو جدا اللي يقرا قصه شاول الملك يلاقيه متواضع وحنين ومسامح وكل حاجه اللي ضيعه انه راحت منه الحته دي راح منه القلب المنكسر شاول في اول حياته الناس اتريقت عليه وقالوا ايه الفلاح ده اللي هيبقى علينا ملك لانه كان في الاول فلاح على قده فكان كأصم يعني ايه كان كأصم الكتاب يقول عنه كان كأصم يعني سمع الشتيمة بودانه وهو ملك وكأنه ما سمعش حاجة طبعا دي حاجة جميلة قوي بتعبر عن اتضاع وعن تسامح بعد كده لما بعد عن ربنا ما بقاش حد بيقدر يكلمه فداود يبص لكل الناس كأنه أصغر منه وكأنه أقل منه داوود عمره ما حس انه احسن من شاول لو حس انه احسن من شاول كان موته وكان خد الملك لكن هو بسبب قلبه المنكسر شايف لسه ان شاول ده سيدي انا اللي كنت بغني له المزامير واعزف له عشان اعصابه تهدى لكن ده ده الرئيس بتاعنا سيدي مسيح الرب طب ما انت عارف انه اترفض انت اترسمت ملك صمويل حط ايده عليك وربنا وعدك بالملك وهينتقم لك من اعدائك ولو سيدي مسيح الرب ويعيدها تاني كانه بيسمعها لنفسه تاخدوا بالكم الايه تقول ايه حاشا لي ان اعمل هذا الامر بسيدي بمسيح الرب فامد يدي اليه لانه مسيح الرب هو بيعيدها تاني ايوه يا جماعه ده مسيح الرب الحكاية دي تبكتنا جدا لان احنا بسهولة قوي بقينا كشعب قبطي نمسك البابا والاساقفة والكهنة والخدام ونشرحهم ما دول ده مسيح الرب انت مين انت اللي هتقعد تقول فلان بيعمل وفلان غلطان ده داوود اللي قصاده شاول وكان شاول مخطئ ومعروف انه ماشي غلط وربنا رفضه ما كانش بيمد ايده ليه ما كانش يعني بيحكم عليه كان يقول له سيدي مسيح الرب هو احنا بنوع من الكبرياء نتطاول ونتكلم على كل الناس ونمد ايدينا ولساننا على اي حد مسيح للرب او غيره ليه لاننا لسنا في اتباع داود ما عندناش قلب داود قلب داود يقول لا لا لا دول ناس قديسين انا معرفش دول اكيد ربنا بيرشدهم لا لا انا ما بشوفش غلطاتهم ما بتشوفش غلطاتهم ليه عشان ما بيغلطوش لا لانه سيدي مسيح الرب هو فاكرين قصة نوح نوح ده كان حبيب ربنا برضه نوح بعد ما طلع من الفلك برضه وقع وقع مش كويس انه في ليلة شرب خمرة كتير وتعرى يعني اتبهدل بالخمر فراح واحد من الثلاثة عياله راح يجلي الاخين التانيين قال لهم الحقوا بابا مبهدل وبتاع فالولدين كان عندهم الحته دي ان لا يمكن يشوفوا ابوهم في منظر مش حلو مستكترينها على نفسهم فخدوا ملايه كده وتحركوا بظهرهم وغطوا ابوهم نوح عشان مش قادرين يشوفوه في منظر مش مناسب فربنا قال لنوح مبارك ولديك دول اما الثالث اللي استهان بشيخوختك وابوتك مع ان نوح غلطان لكن لانه تضافر وشاف غلطة ابوه او شاف ابوه غلطان اعتبر ربنا ان ده كبرياء منه وما ادالوش البركة بتاعت اخواته حاشا لي من قبل الرب ان امد يدي الى مسيح الرب هو مسيح الرب مسيح الرب هو دي تخلينا متواضعين ما نتكلمش على حد ابدا نقول مسيح الرب هو لا ده بتاع ربنا ما اقدرش اتكلم عنه مسيح الرب هو وده معناه ان الواحد فينا مشغول بخطاياه مش مشغول بخطايا الناس واحد من القديسين يقول التعبير ده يقول اللي بيقع في الادانه عامل زي البني ادم اللي عنده ميت في بيته راح سمع ان في عند الجيران ميت راح يعيط معاهم يعني ما انت عندك ميت في بيتك مش تقعد تشوف حالك رايح عند الجيران عشان تبكي يعني احنا ده اللي قاله المسيح له المجد لما قال اخرج يا مرائي اولا الخشبة التي في عينك حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى الذي في عين اخيك وبعدين حصل ايه اه طبعا فيها مخافة من ربنا ليه لانه لانه ده ربنا اللي اختاره وربنا اللي يشيله ده شغل ربنا انا مش مش قده هو ربنا اللي عينه هو اللي يشيله بطريقته في الوقت المناسب مش انا اللي امد ايدي واغير نظام ربنا فطبعا فيها نوع من مخافه الله فوبخ داوود رجاله بالكلام ولم يدعهم يقومون على شاول معنى كده الرجاله كانوا عايزين ايه؟ قالوا له خلاص بلاش انت اذا كان ضميرك هيتعبك ده مش هاخد مننا سكه ابر ده نايم وهم يعني محترفين فلم يدعهم تخيلوا بقى داود بقى موقفه ايه دلوقتي بقى هو اللي بيدافع عن شاول حد فيكم حد فيكم له عدو قدر في يوم يقف يدافع عنه ده قلب داود بقى بيدافع عن عدوه سمعت القوي القصة دي من أبونا بولس باسيلي ربنا يديله الصحة لأنه تلميذ للأستاذ حبيب جرجس فسمعتها من أبونا نفسه يمكن حكيتها لكم مرة يقول أنا كنت في- في بيت الأستاذ حبيب حبيب جرجس لو تسمعوا بيه اللي هو يعني كان م- أساس مدارس الأحد في القرن العشرين مؤسس مدارس الأحد فهو لما كان شاب كان قاعد في بيت الأستاذ حبيب بيسجل وراه مذكراته وبيعمل معاه شوية حاجات روحية فقال لي حصل قدامي موقف غريب قوي أستاذ حبيب كان في الوقت ده في الأربعينات في نهاية الأربعينات كان ضمن المجلس الملي حاجة زي كده وبعدين كان في ثلاث وعاظ بالعدد في مصر تبع البطرخانة وعاظ معتمدين بياخد كل واحد منهم ماهية شهرية ربع جنيه وقتها فكان في عجز في ميزانية البطرخانة ففي المجلس الملي كانوا عاوزين يختصروا الربع جنيه ل 20 قرش الكلام ده صحيح يعني حسب ما انا فاكر الارقام يعني في واحد من الوعاظ الثلاثة كان بيكره حبيب جرجس جدا وكتب عنه مقالات في بعض الجرايد والمجلات شهر بيه بسمعته شهر بيه بسمعته آم، وكان كلام جارح جدا وطلع استاذ حبيب ما ردش عليه فلما المجلس كان بيفكر ينزل ماهية الوعاظ دول مين وقف استاذ حبيب وقف قال لا يا جماعة ده ماهيتهم قليلة جدا و... وانا شايف دول بيخدموا وبيتعبوا بامانة وفيهم واحد عدو اللدود اللي بيشهر بسمعته وطلب علاوة فطبعا كان يحترم رأي الأستاذ حبيب أوي خلاص المجلس وافق انه يرفع ماهية الناس دول فابونا بيقول ازاي بيقول كنت قاعد في م- في بيته وخبط الباب واول ما ف- فقام هو فتح أستاذ فؤاد بولس وقتها فتح الباب فدخل الواعظ اللي هو كان الاستاذ حبيب يعني هو بيشهر بالاستاذ حبيب فمجرد ما دخل وشاف الاستاذ حبيب سجد للارض الراجل الواعظ ده وبكى وقال له يا استاذ حبيب انا شهر بيك واشتمك واسمع انك انت الوحيد اللي وقفت تدافع عن حقي اقول لك ايه انت مش انسان وفضل يبكي وهو سجد على الارض واستاذ حبيب عمال يشد عشان يقف وخده بالحضن وقال له يا ابني انا مش زعلان منك لا يغلبنك الشر ها اغلب الشر بالخير لأنك إن جاء عدوك فاطعمه وإن عطس فاسقه لأنك تجمع جمر نار على راسه جمر نار يعني مش تشويه جمر نار يعني لما تحبه تاكل الكراهية اللي في قلبه تغلب الغل اللي جواه فداود بقى هو اللي بيدافع عن شاول دلوقتي داود هو اللي بيدافع و و ولم يدع رجاله يمسوا شاول أما شاول فقام من الكهف طبعا شاول خلي بالكوا بقى نام وصحي ما عرفش حاجة قام من الكهف وذهب في طريقه برضه المعنى ده أنا بحب أقف فيه شوية صدقوني ساعات بننام ونصحى ونعرفش إن في مصايب عدت علينا وربنا نجانا منها وادانا عمر جديد واحنا ولا دريانين اهو شاول قام وصحي وما كانش يعرف ان قبلها بساعة فوق راسه رجاله كل واحد ماسك سيفه ورمحه ومنشنين عليه وبس اتاري في واحد شفع فيه في واحد كان بيحبه وكان مأجل اعدامه بصلواته بشفاعته بمحبته أو احنا بننام ونصحى مش عارفين ان هناك من يشفع فينا ومن يحبنا حتى دون استحقاق و- ومن يدافع عن حقنا و- وربنا بيدينا عمر احنا ما نعرفش انه كان ممكن يخلص من بدري ويبقى, ويبقى واحد قايم فينا واول شعور يجي في قلبه ايه نكمل بقى المأمورية بتاعته ايه البحث عن داوود لقتله فاهمين يعني شاول صحي من النوم ناوي إيه؟ ياخد نفسه بقى عشان يكمل يروح يدور على داوود داوود عشان يموته شوف المفارقة الغريبة وما يعرفش ان قبلها بساعات اللي انقذ حياته كان داوود النبي ثم قام داوود بعد ذلك وخرج من الكهف طبعا شاول مشي شوية فبعد ما اطمن ان في مسافة بين داوود ورجالته في الكهف وشاول بقى وجيشه مشوا شوية عمل يعني سبيس كده عشان يضمن انه ما يقدرش يمسكه بسرعة داوود ورجالته طلعوا من الكهف برضه ونادى وراء شاول يعني هم يبدو ان كان الكهف في مكان عالي شوية وشاول ورجالته مشوا شوية فبقى مسافة تتشاف بالعين وتتسمع من بعيد قوي بس لو جروا يعني مش هيوصلوهم فداود طلع من الكهف ونادى وراء شاول قائلا يا سيدي الملك بقى داود بينادي على شاول ولما التفت شاول الى ورائه خلي بالك واحد من بعيد قوي بينادي يا سيدي الملك فشاول بس مجرد ما شاول اتلفت كده عشان يشوف مين بينادي عليه خر داود على وجهه الى الارض وسجد يعقد الراجل ده يعقد انا اتعقدت منه كتير انا يعني آه يعقد صحيح يعني بعد اللي عمله المفروض شاول اللي يسجد له ده شاول مديون بحياته لداوود ده شاول كان قبلها بدقايق وساعات كان المفروض يموت لكن داود لسه بيسجد لشاول كعادته ان كانوا يعملوا نظام السجود كده توقيرا للملوك وكان بيسجد له عشان يمتص غضبه لانه عارف ان الشيطان بيلعب بقلبه في غل في قلبه احكي لكم حكايه عن السجود برضه اغلبكم عارفينها يحكوا مره عن جزار كان طرد مراته من البيت وراحوا له كهنه كتير وخدام محدش قادر عليه طبعا لا بالكلام ولا بالذوق ولا باي طريقه تانية لانه خايفين منه لانه كان مفتري فراحوا ساعتها لابونا ميخائيل ابراهيم لو تسمعوا بيه اللي كان آه يعني من قديسين الجيل ده وقالوا لابونا يعني مفيش فايده يا ابونا الراجل ده ما منوش فايده طرد مراته والبيت ده خرب وخلاص قال لهم لا نروح نجرب وخلاص وكان ابونا ميخائيل عجوز ساعتها فطلع السلم السلم يبدو كان عالي كان في شبرا الكلام ده وخبط على الباب وكان معروف طبعا ابوها ميخائيل عند كل الناس وقتها الجزار فتح لقى منظر غريب لقى ابونا ميخائيل ساجد على الباب ساجد يعني راكع وساجد قدام قدام الراجل فقال له يا ابونا هردها هردها خلاص ما قالش حاجه ابونا ميخائيل مجرد شاف هذا الرجل القديس الشيخ ساجد قصاده كل الغل والكراهية والبلاوي اللي في قلبه ساحت فهنا داود عمل كده خر داود على وجهه إلى الأرض وسجد وقال داود لشاول شوفوا بقى داود برضه مليان حكمة كمان لماذا تسمع كلام الناس القائلين هو ذا داود يطلب أذيتك خلي بالكم الشيطان شاطر قوي ودايما ينفخ في الشر يعني يحميه شاول كان ممكن يجي له لحظات يفتكر ايام حلوه مع داود داود هو اللي رفع اسمه وقت جوليات وداود هو اللي كان بيعزف له وبيريح اعصابه وداود الصديق الانتيم بتاع ابنه الحبيب يونسان يعني في ذكريات جميله مع داود لكن اللي حوالين شاول اللي عاوزين يضمنوا كراسيهم بيسخنوا شاول دايما على داود الراجل ده طول ما هو عايش مفيش امان ليك ويونسان مش هيبقى ملك واخدين بالكم فهنا فيه الشيطان عمال ينخص ويتكلم كلام الناس فداود عاوز يطلع شاول بره كلام الناس يكسر الشر عاوز يقول له لماذا تسمع كلام الناس القائلين هو ذا داود يطلب أذيتك هو ذا قد رأت عيناك اليوم هذا كيف دفعك الرب اليوم اليد في الكهف وقيل لي أن أقتلك ولكنني أشفقت عليك وقلت لا أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو شايفين العتاب يجي ازاي قال له انت بتسمع كلام الناس ليه اللي, مت... اللي مهيجينك عليا ليه اما بيقولوا لك داود عاوز يموتك اديك شفت طبعا هو فهم على طول مجرد ما شاف داود طالع من على باب الجهد الكهف فهم اللي حصل مش محتاجه شرح لان داود بيناديه من على باب الكهف اللي هو كان بايت فيه طول الليل فعارف انه ايه اللي حصل بالظبط معقول كنا بايتين في مع بعض فقال له انت بتسمع كلام الناس قيل لي ان اقتلك ولكني اشفقت عليك وقلت لا امد يدي الى سيدي لانه مسيح الرب هو فانظر يا ابي انظر ايضا طرف جبتك بيدي يعني معايا شاهد لو انت مش هتصدق طرف جبتك في ايدي طبعا كان ممكن يبقى مكانه قلبه طرف الجبه قلب شاول يعني هم معلقوا لسه على الرمح انظر يا ابي ايه حكايه يا ابي دي كمان هو داود لما اتعامل دخل بيت شاول في الاول القصه الكتاب يقول شاول احب داود جدا لأن داود هو المحبوب فكان منين يروح ربنا بيديله نعمة فكان بيحب فيبدو لأنه بقى صديق أنتيم ليوناثان كان بيقول له برضه يا بابا أو يا أنكل يعني كان في ود على مستوى بين داوود وبين شاول فهو عاوز يرجع قلبه للأيام الحلوة فيقول له انظر يا أبي مش يا سيدي هي يا سيدي بتاعت العبيد وهو معتبر نفسه عبد زي كل العبيد مع انه ملك لكن داود معتبر نفسه عبد لكن كمان بيقول لشاول انظر يا ابي انظر ايضا طرف جبتك بيدي فمن قطع طرف جبتك وعدم قتل اياك اعلم وانظر انه ليس في يدي شر ولا جرم ولم اخطئ اليك وانت تصيب نفسي لتاخذه يعني ادي اهو شاهد معايا ان انا ما غلطتش في حقك ولا كرهتك ولا بطلب اذيتك والناس البطالين اللي بيقولوا لك الكلام ده منهم لله ثلاث ارباع المشاكل اللي بنشوفها بنلاقي الناس وكلام الناس هو اللي عملها مشاكل الزوجية بالذات لانه تتضخم تتضخم جدا كلام الناس كتير قوي ما بيكون سبب مشاكل داوود في قلبه بيقول شاول طيب شاول طيب ده بالمال عاوز يموتك ده ده يموتك 100 مرة لكن هو داوود يقول له انا عارف شاول شاول طيب ده هو كلام الناس اللي عمل فيه كده برضه دي من الحاجات الحلوة اللي في داوود ان داوود لا يرى الخطأ اللي قدامه لو قالوا له بس ده غلطان واضحة مش محتاجة يعني تدافع عنه يقولوا له لا مش هو غلطان ده كلام الناس اللي عمل فيه كده يعني يتلمس العذر العدو دي من جمال قلب داود داود كقلب نقي لا يرى خطية اللي قصاده وأول حاجة يدور له على عذر يقول ده كلام الناس اللي عمل في كده ربنا يجازيهم اللي, اللي وقعوا بيني وبينه ده هو كان بيحبني يحبك انت لسه فاكر لا ما بيفتكرش غير الحاجات الحلوة وفي ناس ما بتفتكرش غير الحاجات الوحشة نفضل نفكرها نقول لا طب ده كان كويس طب ده كان في ايام حلوه طب ده كان كل الحلو يتمسح بغلطه عند داوود كل الوحش يتمسح بحاجه حلوه او يتمسح ببلاش كمان فيقول له انت تصيب نفسي لتاخذها واقضي الرب بيني وبينك وينتقم لي الرب منك طبعا بعد ما سجد ما يقصدش ينتقم يعني زل يعني ربنا يعني ياخد حق منك طبعا دي مش مقصود بيها العداوة لأن احنا قلنا قلب داود ما فيهوش عداوة لكن دي اللغة ولكن يدي لا تكون عليك داود واخد على نفسه عهد ان ايده ما تمسش شاول مهما طالع عشان كده بعد صحيحين بقول لكم هيقف نفس الموقف مشابه ويبقى حواليه رجالته وشاول نايم نوم عميق قدام منه وهيرفع الرمح المرة دي هشرحها بالتفصيل اللي صمويل النبي هيرفع الرمح سفر صمويل لكن مش هينزله هينزله بعيد عن شاول وياخد كوز المية ويمشي عشان يبقى معاه دليل تاني انه وقع في ايده مرة تانية وسامحه بس هسيبها لكم تقروها انتوا صح 26 يقضي الرب بيني وبينك وينتقم لي الرب منك ولكن يدي لا تكن عليك كما يقول مثل القدماء من الاشرار يخرج شر ولكن يدي لا تكن عليك يعني ايه القدماء بيقول له ما في مثل بلدي عندنا يقول الشر ما يطلعش غير من الشر من الاشرار فأنا أصلا مش مش بتاع كده أنا لا تكون يدي عليك اللي قلبه نقي يقولوا له اعمل كده يقول لهم ما اعرفش اغلط ما اعرفش اكذب ما اعرفش اتآمر ما اعرفش اغش ما اعرفش انا مش بتاع الحاجات دي ده هو بيعمل ويسوي انا ما بعملش ده هو ظلمك انا ماليش في الحاجات دي فهو بيقول له ده في مثل بيقول من الاسرار يخرج الشر يعني عاوز يقول له كده يا شاول تسيب نفسك في فئة الأشرار أنا مش هعمل لنفسي كده أنا مش هبهدل نفسي أبدا وأحط نفسي تحت فئة الأشرار والكذابين لا لا مش هغلط الغلطة دي فبيقول له افتكر المثل البلد اللي بيقول من الأشرار يكون شر ولكن يدي لا تكون عليك أنا ما مسكش أبدا كما وراء من خرج ملك إسرائيل نشوف الحتة اللي جاية كمان قال له بعدين انا عايز اقول لك حاجة انت طالع ورا مين انت مشغول بيا ليه وراء من خرج ملك اسرائيل وراء من انت مطارد وراء كلب ميت شوفوا بقى الكلام داود بيقول لشاول كده يقول له انت طالع تدور على مين شاغل نفسك بموضوعي ليه ملك اسرائيل كله صاحب العز والأبهة مشغول بكده حتة كلب ميت وراء برغوث واحد الحتة الوحيدة اللي قريت فيها برغوث في الكتاب وراء برغوث واحد تصوروا داود الملك اللي عارف ان ربنا مختاره دونا عن كل الناس اللي قتل جلاد بايده اللي صنع نصرة ومجد شعب اسرائيل المرشح ان يكون اعظم ملك في مملكة اسرائيل لغاية النهاردة نجدة داود تشهد انهم بيفتخروا بمجد داود اللي المسيح كان يلقب نفسه بابن داود داود يسمي نفسه مع كل العز والعظمة دي انا حتة كلب ميت انا حتة برغوت واحد انت شاغل نفسك بيا ليه انا ايه يعني عشان تجري ورايا ولا تنشغل بيا انا ما اعتقدش ان فينا حد ممكن حتى يعرف يقول ربع الكلام حد فينا يقدر قدام عدوه يصغر نفسه كده حد فينا يقدر يحس هذا الاحساس المتواضع ده مش صغر نفس صغر نفس ازاي واقف قدام جوليات المتوحش لا ده عنده ثقة بنفسه شديدة جدا داود لكن عنده التواضع ما عندوش صغر نفس لا عنده تواضع حقيقي هو قوي وجريء جدا وفي نفس الوقت عارف انه ولا حاجة شايف نفسه صغير قوي وراء كلب ميت وراء برغوث واحد يكون الرب الديان ويقضي بيني وبينك ويرى ويحاكم محاكمتي وينقذني من يدك ربنا عشان خاطر انا صغير كده وملياش حيرة هو اللي هيحميني منك هنا بقى اتكاله كله على ربنا مفيش مجهود بشر فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام الى شاول قال شاول أهذا صوتك يا ابني داود ورفع شاول صوته وبكى الجبار اللي قلبه مفتري عارف يطلع الدموع من عينيه هو غلب غلب شره يعني سيح قلبه قلبه ده حجر يعني كان عاوز يموته بأي تمن لكن بسبب اتباع داود ومحبته وصلاته وتسامحه هدم كبريائه وهدم غله وحقده وغضبه فقال له ده صوتك كانه بيقول له وحشني صوتك رجع طبعا للمحبة الأولى اتحركت فيه المشاعر النظيفة بتاعت زمان لما كان حلو بيحب داوود وبيحب تراتيله فقال له هذا صوتك يا ابني يا ابني عارفين كان قبل كده اللي يراجع القصص ما كانش يسموه ما كانش يناديه باسمه حتى كان يقول عليه ابن يافت يعني احتقارا لداود ما كانش يناديه لا باسمه طبعا يا ابني دي عمري ما اسمعها داود منه كان يقول له انت مش عارف يقول له يا انت مش عارف ابن يافت ده هو اللي هيبقى ملك وانت هتروح منك الملك يا غشيم كده يعني فكان يسميه ابن يافت لاول مره نسمعه بينادي داود باسمه ومش بس باسمه يقول له يا ابني داود فهذا صوتك يا ابني داود مهم هو قال له اصلا مرة سيدي ومرة يا ابي فيعني عرف يغلبه ورفع شاول صوته وبكى هنا الانتصار الحقيقي على فكرة شاول هي بس حتة صغيرة هيرجع يغل الاصحاح الجاي هيشتغل تاني هيجيك تاني الشيطان شغال ما بيسكتش لكن الجولة دي تحسب لمين؟ ها؟ داود تقصد الجولة دي تحسب نظريا آه يعني شكلها انه شاول عد شاول كان هيموت عدى لكن هي في الحقيقة النصرة هنا لداوود انه غلب كبرياء شاول انه انتصر على الشيطنة والكراهية اللي في قلبه خلي بالكم النصرة عند ربنا غير النصرة في الدنيا ممكن واحد يغلبك في قضية ممكن ممكن واحد ياكل حقك دي في لغة الدنيا غلبك مش كده طيب وانت عرفت تغلبه بشوية حب عرفت تنتصر عليه قدام ربنا قدام المحكمة غلبك قدام الناس كان حقك شاطر هو مش شاطر طبعا ده خلي بالك لانه مش عارف انه بيضيع ابديته كده طب انت عرفت تنتصر عليه بطريقة تانية عرفت بشوية حب وتسامح تغلب كبريائه وتخليه يرجع يحبك عرفت ولا صعبه احنا لينا جولة اخرى معركتنا ليست مع لحم ودم حربنا مش زي الحرب اللي في الدنيا الناس تنبسط قوي لما تدوس على حق اللي قصادهم لكن اللي يعرف يسامح هو انتصر انتصار حقيقي غلب عدوه بجد على فراش الموت في ناس كتيرة قوي لما تتراجع حياتها كده وتكتشف كم مرة دخلت في مشاكل وفي قضايا وفي حقد وفي غل وفي كراهية وكسبت الجولات مرات على فراش الموت كل الجولات اللي كانت في الأرض دي تصغر جدا وتبهت وتبقى تافهة ويبص الإنسان لنفسه يقول ده أنا وقفت مع أخويا في قضايا وشهرت بيه ودست على حقه عشان بعد سنين آكل شوية فلوس وهو على فراش الموت يكتشف ان اللي عمل فيه ده كله كان الشيطان بيلعب بيه وكان بيحركه عشان يحقد ويكره ويتلهي عن الصلاة وعن الحب وعن التسامح ويفضل بس مشغول بالحاجات دي ويكتشف انه ده هو اللي اتغلب ما كانش غالب ولا حاجة مع انه في الاخر كسب قدام الناس لان في الاخر شاول طلع من من المعركة دي على رجليه يعني فكأنه كانت متى وعدت لكن في الحقيقة داود هو المنتصر الحقيقي لأن انتصاره بالحب انتصاره بالتسامح انتصاره لأنه قدام ربنا كبير عشان كده يقول له أنا عارف أن ربنا هينقذني من إيدك لأن أنا محافظ على عهدي معاه أنا مش همشي غلط زيك أبدا أنا هفضل ملك ربنا عشان هو اللي ياخد حقي أنا ما عارفش أخد حقي بدراعي أنت سيدي أنت مسيح الرب أنت كبير انت هفضل احبك ومش هعرف اكرهك ومش هسمح لقلبي انه يكرهك مش هسمح له فرفع شاول صوته وبكى ثم قال لداود انت اضر مني لانك جازيتني خيرا وانا جازيتك شرا قال له انت اضر مني انت جازيتني خيرا وانا جازيتك شرا اعترف شاول ان داود احسن ولسه كمان وقد أظهرت اليوم أنك عملت بي خيرا لأن الرب قد دفعني بيدك قال له أنا عارف شوف شاول بقى رجعت لي كل الحاجات الحلوة بتاعته قال له أنا فاهم إن ربنا حطني في إيدك الحاجة اللي لو يمكن كنت أحسبها و... و... ولو يمكن كنت أتصورها إن ربنا حطني في إيدك حطني في إيدك صحيح طبعا مش هتحط في إيده قد دفعني ليدك ولم تقتلني إذا وجد رجل عدو هل يطلقه في طريق خير يعني هو شاول بيتعجب من الموقف يقول ده وفي عمرها حصلت ان واحد يلاقي عدو ويسيبه فالرب يجازيك خيرا ده مين اللي بيدعي دلوقتي شاول بيدعي لداود نطقه اللي هو ما يعرفش غير يقول اللعنات والويلات نطقه بدعوة طيبة برافو عليك شاول كان ليه ايامه مع ربنا فشاول ممكن يستعيد شوية من الحاجات الحلوة جوه كل انسان شرير حاجة حلوة شطارة الواحد انه يكتشف الحتة الحلوة دي ويطلعها ويفجرها وينورها ويركز عليها لان دي حاجة جواه لو عرفت تلاقي الحاجة الحلوة اللي في الناس هتلاقي الناس تحبك والناس ترتاح لانك مش بتقول لهم الح... ال... ال... ال... الخير بعيد عنكم الخير جواكم بس انتوا مش واخدين بالكم فهنا شاول اللي عمره ما دعا لحد بقاله سنين دعا لداود دعوه حلوه قال له الرب يجازيك خيرا عما فعلت لي اليوم هذا والان فاني علمت انك تكون ملكا يا اخيرا سلمت يا شاول هو كان عارف طبعا من من بدري وهو بيقول لابنه يوناثان الملعون ده هيبقى ملك ببالك وشتم يونسان شتيمة وحشة قوي في وقتها آه لأن يونسان بيتنازل عن حقه لصاحبه يونسان طبعا وداود كانوا محبة حلوة قوي بينهم وبين بعض فشتم يونسان ابنه لأنه بيتنازل عن حقه لابنياس لكن هنا قال له بص أنا عارف كويس إن أنت اللي هتبقى الملك ما هو اللي يعمل كده ربنا لازم يقف معاه فأنا فاهم أنا كده مغلوب مغلوب لاني مشيت في الغلط الان اني علمت انك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة اسرائيل او وتثبت بيدك مملكة اسرائيل فاحلف لي الان بالرب انك لا تقطع نسلي من بعد قال انا ملاش طلب تاني خلاص انا طلب منك يا داود بس ما تقطعش نسلي من بعدي ما تنتقمش مني في ولادي ولا تبيد اسمي من بيت ابي ما هو انتوا عارفين لما كان النسل يتقطع خالص الاسم الر- اسم الراجل يختفي في التاريخ عشان كده كان كل راجل يهودي لازم يلاقي له ابن او عيل يشيل اسمه دي كانت عند اليهود مهمة قوي عشان النسب يفضل كل واحد آه، آه، يبقى له ذكر في التاريخ لان النسب اليهودي مهم جدا عندهم فعشان كده منها طلعوا القرار بتاع او منها ان اللي يموت من غير ما يجيب اولاد مراته تخ- تتجوز اخوه عشان تجيب له هو للاولاني نسل الولد اللي اتولد يلقب باسم ابوه اللي راح عشان يفضل اسمه ما يروحش فقال له ما تقطعش نسلي من بعدي ولا تبد اسمي من بيت ابي فحلف داود لشاول قال له اي بروميس تخافش لا دي مش ممكن اعملها تقلقش عليا في الحته دي ثم ذهب شاول الى بيته واما داود ورجاله فصعدوا الى الحصن طولت عليكم لكن احنا بس عاوزين نراجع شوية حاجات في قلب داود هذا الموقف كشف لنا عن ما في قلب داود من فضائل وهو ده موضوعنا في المؤتمر طبعا لسه في قصص كثيرة كل قصة هتخلينا ندخل أكتر في قلب داود و- ونشوف جماله لكن القصة دي أولا ورتنا يعني إيه قلب داود اللي زي قلب ربنا ما بيعرفش يكره ما فيهوش كراهية ما فيهوش حقد ما فيهوش انتقام الحاجات دي كلها مش جواه قلب داوود هو قلب مكسور قلب متواضع مهما كان عظيم وملك شايف نفسه صغير شايف نفسه كلب ميت شايف نفسه برغوت واحد قلب داوود كله حكمة يعرف يغلب اللي قصاده بالكلام الحلو الكلام الطيب يا سيدي بالسجود بالمجاملة بالاتضاع يكسر جبروته قلب داود يدافع عن الأشرار لأنه لم يدعهم يمدوا إيديهم على شاول فقلب داود يحب الكل حتى يدافع عن الوحشين يقف يحميهم زي ما المسيح حمى الأشرار والخطاب قلب داود يضع كل ثقته في الله ما بيفكرش ينتقم لنفسه ولا ياخد حقه بدراعه هو منه لربنا الرب هو اللي هياخد لي حقي هو اللي هيجازيك هو اللي هيعمل كل حاجة فقلب داود كل اللي يشغله رضا ربنا عليه كل اللي مالي قلبه ربنا مفيش حد تاني شغله قلب داود في الآخر تمرر في تجارب لكي يتنقى عدى على تجارب وهروب وأيام صعبة لكي يتنقى وأيضا قلب داود كان بيعدي كل المش... ال- ال- المجرمين اللي حواليه ويحول الأشرار إلى أبرار لمجرد آه، إن هم يتعاملوا مع داود صاحب القلب المقدس الله يعطينا قلبا مثل قلبه له كل مجد وكرامة الأبد